نشوف الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن جار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة بل إن صح القول مع أجمل يوم في الجنة الحقيقة نعيم الجنة احنا اتكلمنا يا جماعة في درس لو تفتكروا عن نعيم الجنة المعنوي أو نعيم أهل الجنة المعنوي نعيم الأبدان و- من أكل وشرب و- وتمتع بحور عين و- وأشجار وأنهار كل ده نعيم لكن النعيم الثاني الذي يتضاءل معه كل نعيم هو لذة النظر إلى وجه الله والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى عشان كده احنا النهاردة هنتعايش مع أعياد المؤمنين في الجنة قلت لكم اكتر من مره ان كل يوم يا جماعه بيمر علينا واحنا في طاعه لله احنا في عيد لان العيد ده هيثمر لينا اجمل عيد يوم القيامه يوم ما تتلقانا الملائكه يوم القيامه وتقول لنا وتقول لنا جميعا هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم المزيد ويوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والنظر الى وجه الله حاجات لا تخطر على قلب بشر والانسان مش متخيل اللحظه الفاصله دي في الجنه لما يدعى والملائكه تقول ان ربكم يستزيركم فحي الى زياره الملك سبحانه وتعالى وتروح في يوم الجمعه يوم الجمعه ده يوم المزيد هتقول لي طب مش انت قلت قبل كده ان الجنه ما فيهاش لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار بتحسب كده يعني آه، زي ما قال الامام القرطبي بيتعرف الليل والنهار من خلال ارخاء الحجب وغلق الابواب ويتعرف آه، يعني آه، النهار ب آه، يعني رفع الحجب وفتح الابواب والامام ابن تيميه بيقول لا بيتعرف بحاجه تانية خالص بيتعرف الليل والنهار بنور ياتي من قبل عرش الرحمن سبحانه وتعالى وفد الرحمن رايحين فين؟ رايحين لزيارة مالك الملك وملك الملوك حد فيكم في يوم من الأيام فكر إن هو يروح يزور ملك من ملوك الدنيا طب حد فيكم قابل ملك من ملوك الدنيا شفت عايشين ازاي وشفت استقباله عشان تعرف توصل له كم حاجب وكم حارس وكم عسكري وكام وكام وكام عشان تعرف توصل له ده ان عرفت توصل له وفي النهايه م- يعني قد تسعد بلقائه وقد لا تسعد ولله المثل الاعلى سبحان الملك يسر لك لقاء ودخول والدخول عليه في الدنيا وهيسره لك في الاخره مجرد ما تحب ان انت تدخل على مالك الملك وملك الملوك في الدنيا تقوم تتوضى وتقول الله اكبر انت الان في لقاء بين يدي الملك سبحانه وتعالى وفي الجنة الملائكة تجيلك في الخيمة بتاعتك اللي من لؤلؤة مجوفة أو في قصر من قصورك اللي على أنهار الجنة والأنهار كلها بتجري تحت رجليك أنهار من لبن ومن ماء ومن عسل ومن خمر ويجولك ويقولوا لك إيه يعني إن ربك يستزيرك طالب زيارتك سبحانه وتعالى فتروح طبعا وتتهيأ وتلبس أجمل حلل الجنة وتروح عشان تلقى المولى عز وجل هتروح هناك فإذا بالحق جل وعلا يستقبل عباده ويأمر الملائكة أن تتحف عباده وأن تكرم عباده يقول جل وعلا مرحبا بعبادي وزواري وجيراني يا ملائكتي انهضوا إلى عبادي فأطعموهم الله أكبر تبقى قاعد منا من يجلس على منابر من النور ومنا من يجلس على كراسي من نور ومنا من يجلس على كثبان المسك ولأن ربنا نزع ما في صدورنا من غل خلاص ما فيش لا حسد ولا غل ولا أي حاجة محدش فينا شايف إن التاني أحسن منه في حاجة الكل راضي باللي ربنا اداهوله وراضي بقسمة ربنا لينا في الجنة لأن زي ما احنا تفاوتنا في عبادتنا وقربنا من ربنا في الدنيا كذلك هتتفاوت منازلنا في الجنة ومتعتنا في الجنة لأن الجزاء من جنس العمل فربنا يأمر الملائكة إنها تطعم عباده الصالحين ربنا يجعلنا وإياكم من وفد الرحمن الذين يذهبون للقاء الملك سبحانه وتعالى الملائكة هتجيب لنا أكل لا يخطر على قلب بشر حاجة ما تتوصفش ولذلك لم تذكر حاجة ما تتوصفش فيجي لنا الأكل وناكل وننبسط ومش عايز اقول نشبع لان احنا مش جعانين احنا بناكل هناك من اجل اللذه والمتعه ثم يقول جل وعلا اطعمتم عبادي اسقوهم فيجيبوا جميع انواع الشراب الجميله الممتعه اللي موجوده في الجنه فنشرب وبعد ما نشرب اذا بالحق جل وعلا يقول اطعمتموهم وسقيتموهم يعني اكسوهم ف او فكهوهم ائتوهم بالفاكهه يعني فياتون بجميع انواع الفاكهه التي ايضا لا تخطر على قلب بشر ثم يامر الملائكه جل وعلا يامر الملائكه سبحانه وتعالى بان هم يكسونا بعد ما اكلونا وشربونا واعطونا الفاكهه ان هم يكسونا وبعد ما يكسونا يطيبونا يحطوا لنا انواع العطر ثم يقول الحق جل وعلا بعد أن يتجلى لعباده فالكل ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا السلام عليكم عبادي انظروا فقد رضيت عنكم سبحان الملك فقد رضيت عنكم فيقوم القوم جميعا فيسجدوا لله فيأمر الله عز وجل عباده بأن يرفعوا رؤوسهم ويأمرهم بذلك لأنه يقول لهم إن هذه ليست بدار عمل ولا تكليف ولا نصب وإنما هي دار جزاء وعزتي وجلالي ما خلقتها إلا من أجلكم وما من ساعة ذكرتموني فيها في الدنيا إلا ذكرتكم من فوق عرشي وفد الرحمن حضرتك وحضرتك تخيلتوا ان احنا ممكن ربنا يكرمنا في يوم من الايام ونكون من وفد الرحمن بحسن ظننا بالله ان شاء الله نكون منهم ان شاء الله ونروح للقاء الملك سبحانه وتعالى تعال نشوف حاجة تانية ونعمة تانية ولذة تانية في الجنة تسبيح داود عليه السلام ثم الفوز بكلام الرحمن سبحانه وتعالى ربنا قال عن سيدنا داود عليه السلام وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ان العلماء قالوا عن الايه ديت قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى يامر سيدنا داود عليه السلام اللي كان اوتي مزمارا من مزامير ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع ابا موسى الاشعري وهو يقرا القران قال لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود والمقصود بال داود هو داود نفسه عليه السلام زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فال ابراهيم هم ابراهيم نفسه عليه السلام خدت بالك المسألة عاملة ازاي فداود عليه السلام ربنا يأمره يوم القيامة في الجنة أن يقف بجوار قوائم العرش وأن يمجد المولى عز وجل ويسبح المولى عز وجل بصوته الجميل فتتمايل كل مكان في الجنة يتمايل مع جمال صوت داود عليه السلام ده في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى من جمال سيدنا داود اللي ربنا رزقه إياه كان من جمال صوته كان ربنا يجعل الجبال والطير تسبح مع داود قال جل وعلا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير يعني وكنا فاعلين تخيل حضرتك لما كان سيدنا داود من جمال صوته كان يقف فيقول سبحان الله فالجبال تقول سبحان الله فالطيور تقول سبحان الله فكانت سيمفونية تسبيحية في الكون ما بين داود عليه السلام وما بين الجبال وما بين الطيور حضرتك تخيل لما انت واقف جنب جبل وتسمع الجبل وهو يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ولا عجب في ذلك فقد قال ابن مسعود والحديث رواه مسلم كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال في رواية البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم فالدنيا كلها تسبح بحمد الله وأهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس فداود عليه السلام يقف عند ساق العرش أو عند قوام العرش ويسبح ويمجد المولى عز وجل وتتمايل الجنة مع صوت داود والكل يسبح ولكن هناك متعة أجمل من ذلك حينما يخاطب المولى عز وجل ويكلم أهل الجنة ويحاضر كل عبد مؤمن محاضرة مخصوص ألا تذكر يوم كذا يوم فعلت كذا يا رب ألم تغفر لي قد غفرت لك ورضيت عنك ولو لم أرض عنك ما أدخلتك جنتي شوف قد ايه فيخاطبك ويحاضرك ويكرمك وفوق ده كله اللي اجمل من كل دوت ان المؤمنين في الجنه ربنا يجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين يتلذذون بسماع القران من الرحمن جل وعلا نعمه ما بعدها نعمه واقعد اسال نفسك كده انا استحق الفضل والخير ده كله ان ربنا سبحانه وتعالى يقرا القران علينا تخيل حضرتك لو انك نفسك تسمع القران من صوت واحد من المقرئين المشهورين تخيل فتخيل بقى ارتقي بقى لا هتسمعه من صوت الامام ابن تيميه طب ارتقي اكتر هسمعه من صوت عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم لا ده انا هسمعه من النبي من فم من انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم لا ارتقي اكتر واكتر واكتر ده انت في الجنه هتسمع القران من الرحمن جل جلاله تخيل لما تسمع الرحمن وهو يتلو القران كتابه وكلامه سبحانه وتعالى اللي لحد يومنا هذا ولحد يوم القيامه لن نستطيع أن نعرف كل معنى من معاني القرآن كما ينبغي ولذلك يأتي القرآن يوم القيامة بكرا لم يعرف الناس كل أو جل أسراري بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل النعمة الكبيرة العظيمة اللي ربنا هيكرمنا بها في أعياد المؤمنين في الجنة ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما زلنا في يوم في الجنة وأجمل يوم في الجنة يوم أعياد المؤمنين في الجنة تعالوا نشوف مع بعض يوم المزيد يوم المزيد ده يوم عجيب جدا جدا المولى عز وجل يتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك سبحانه وتعالى ثم ينزل من على عرشه جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله حتى يستوي على كرسيه سبحانه وتعالى ثم يأمر الملائكة فتنصب منابر من النور حول الكرسي خد بالك بقى من الموقف الجميل ده فيأتي الأنبياء والمرسلون ويجلسوا على تلك المنابر من نور ثم يأمر الملائكة فتحف المنابر من نور ديت بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء وحوالين الكراسي من الذهب في كثبان من المسك نأتي نحن بقى المؤمنين ونجلس على تلك الكثبان من المسك ولا يرى أحد فضلا على أحد الكل يجلس فإذا بالحق جل وعلا يقول أنا الذي صدقتكم وعدي والبستكم من حلل الجنه واسكنتكم في جنتي فسالوني فنسال المولى عز وجل الرضوان فيقول جل وعلا لولا رضائي ما ادخلتكم جنتي يعني انا مدخلكم الجنه اصلا لاني راضي عنكم فيطلب من اهل الجنه ان يسالوه فيتمنوا ويتمنوا ويتمنوا حتى تنقطع الاماني فيريهم الحق جل وعلا في تلك اللحظه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم يكشف الحجاب فينظرون الى وجه الكريم التواب سبحانه وتعالى وهو ده يوم المزيد يوم المزيد جديد ان الناس فعلا تتمنى ان هي ياتي اليوم ده ولو كل لحظه عشان يتمتعوا بلذه النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا للذين احسنوا الحسنى وزياده وقال جل وعلا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره في الدنيا يا جماعه ما كناش نقدر نشوف ربنا لان خلقه الانسان في الدنيا مش مهيئه ان احنا ننظر الى وجه الله سبحانه وتعالى ولذلك سيدنا موسى عليه السلام لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يراه قال له جل وعلا لن تراني وده مين سيدنا موسى ده رسول من أولي العزم الخمسة قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقا يبقى إذا إحنا في الدنيا مش مهيئين للذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى لكن في الآخرة تتبدل تتبدل بقى الخلقة وتتبدل الأبصار فبصرك اليوم حديد كما قال جل وعلا فحينما يتجلى لنا الحق جل وعلا ويرفع الحجاب نستطيع أن ننظر وأن نتلذذ بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أما في الدنيا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور والحديث رواه مسلم حجابه جل وعلا النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه يا سبحان الله ما في حد في الدنيا يتحمل يعني التجلي التجلي من الله عز وجل لن نستطيع أن نراه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى فدي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى ولذلك علمائنا الكبار قالوا إيه؟ قالوا الزيادة في الدنيا تختلف عن الزيادة في الآخرة هب إني ولله المثل الأعلى حضرتك رايح تشتري من معرض موبيليا ولا معرض اجهزه منزليه راح تشتري ثلاجه وبوتاجاز وغساله فبعد ما اشتريت فالراجل بيقول لك طيب فوق بقى اللي انت اشتريته ده كله في حته اباجوره صغيره كده دي هديه لحضرتك فوق اللي انت اشتريته دي اسمها زياده فالزياده في الدنيا بتكون اقل من الاصل رحت اشتريت من واحد آه، كيلو حلاوه من بقال كيلو حلاوه فيقول لك طب فوق الكيلو بقى خد الحته الصغيره دي هديه مني رحت جبت مثلا غرفه نوم فيقول لك فوق غرفه النوم ديت دي يعني طقم سرير دي هديه مني اما في الاخره ولله المثل الاعلى فنعيم الجنه كله حاجه والزياده اعظم من النعيم الاصلي يبقى الزيادة في الدنيا تكون أقل من الأصل أما الزيادة في الجنة فهي أعظم ألف مليار مرة من الأصل إن الجنة هي قدامكم وحواليكم متمتعين فيها لكن لذة النظر إلى وجه الله أعظم من الجنة ومن نعيم الجنة ومن كل شيء في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك كان من دعاء النبي عليه السلام كان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ناس آه، آه، يعني النبي النبي عليه السلام آه، ناس بيسالوا الرسول عليه السلام بيقولوا له يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال هل تضرون في رؤيه الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا له لا. قال هل تضرون في رؤيه القمر ليله البدر؟ قالوا لا قال كذلك ترون ربكم يعني واضحا عيانا جهارا في الجنه سبحانه وتعالى وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن قيس بن ابي حازم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر النبي الى القمر ليله الرابع عشر يعني في ليله اكتمال القمر يقول لك فلان ده عامل زي قمر 14 فالنبي نظر الى القمر ليله البدر ليله ليله ايه مكان إيه ليله 14 واخد بالك فقال صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضارون في رؤيتي فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا اللي هي صلاة إيه؟ صلاة الفجر والعصر صلوا الفجر والعصر تثمر لكم رؤية الوجه وجه الله سبحانه وتعالى وده من ضمن الثمرات هذه الصلاة ولذلك ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة والبردان اللي هم صلاة العصر أيضا وصلاة الفجر حديث الأخير وهو مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول جل وعلا يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم عايزين حاجة زيادة انتوا بتتمتعوا آه، آه، يعني أشجار وأنهار وثمار وحور عين وكل المتعة التي لا تخطر على قلب بشر تحبوا حاجة زيادة قالوا وأي شيء تزيدنا وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أعظم من لذة النظر إلى وجه الكريم التواب سبحانه وتعالى لذة النظر يا جماعة هتنسينا كل نعيم شفناه في الجنة يوم ما تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتمتعون بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم ما تنظر إلى وجه الله هتنسى في اللحظة ديت الحور العين والأكل والشرب والخيمة اللي من لؤلؤها مجوفة و- والأنهار اللي في الجنة والبحار والأشجار والطيور والتفاح هتنسى كل حاجة أمام لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى والناس في الجنة يتفاوتوا في النظر في النظر الى وجه الله لان زي ما الناس هتتفاوت في دخول الجنه فمنهم من يدخل بغير حساب ومنهم من يدخل بعد ما حوسب وعذب ومنهم من يدخل الجنه بعد ما كان في النار ومنهم من يدخل الجنه ولم يدخل النار ومنهم من يدخل الجنه ويدخل في درجه معينه ومنهم من يكون اعلى منه في الدرجه ومنهم من يتمتع بمتعه في الجنه يحرم منه غيره يعني الى غير ذلك فالناس بيتفاوتوا في الجنه وفي نعيم الجنه نظرا لتفاوت الناس في درجات الايمان والطاعه كذلك الانسان يوم القيامه في الجنه يتفاوت لذة النظر ويتفاوت عدد مرات النظر لذة النظر مترتبة على مدى الحب الذي في قلبك لله ولله المثل الأعلى أنا بحب اتنين من أصحابي لكن في واحد بحبه أكتر من التاني فلذة النظر للي بحبه أكتر أكتر في قلبي من من لذة النظر للتاني اللي أنا ما بحبوش زي ده ولله المثل الأعلى ففي واحد بيحب ربنا بدرجة ألف في المية فيتلذذ جدا بالنظر إلى وجه الله وفي واحد بيحب ربنا لكن في نقص عنده في محبته ربنا فيبقى لذة النظر تبعا لقدر المحبة اللي في قلبك لله طب وعدد مرات النظر دي بتتفاوت حسب طاعتك لله وقربك من ربنا سبحانه وتعالى فكلما كنت مطيعا لله كلما كثرت عدد النظر إلى مرات النظر إلى وجه الله فمن الناس من ينظرون إلى وجه الله في الجنة بكرة وعشية ومن المتع الجميلة اللي احنا قلنا عنها قبل كده رضوان المولى عز وجل الفوز برضوان الله قال جل وعلا بعد ما وصف الجنة وما قال ورضوان من الله أكبر وقد كنا قبل ذلك أن المولى عز وجل يقول لأهل الجنة هل رضيتم ويا- وك- وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أنجتنا من النار وأدخلتنا الجنة يقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ولذلك تكون آخر كلمة لأهل الجنة بقى في اللقاءات الحلوة ديت إن هم يقولوا الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الناس استقرت في الجنه تمتعوا بلذه النظر الى وجه الله في الجنه، فازوا بالرضوان، فازوا بكل نعيم الجنه، لسه في اماكن فاضيه في الجنه فربنا يخلق لها خلقا اخر كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال في الجنه فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنه، في اماكن كتيره في الجنه فاضيه فربنا يخلق خلقا اخر ويسكنهم الجنة سبحان الملك سبحان الملك نسأل الله عز وجل من فضله ده كان يوم في الجنة وده كان أجمل يوم في الجنة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في أجمل يوم في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا ودين الفضل والمنه بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى